سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم عندي المهم تبقى وياي والله انا اعيش بقلبك مثل النفس كون الصيف بس انا شمك
سلام دوستان دیجی داریوش مالمیر هستم اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش با مدیریت خانم شبنم شهاب
الخوف يرجف الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العالم من نحكي وما حد كاف يسكتنا الخوف يرجف الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العالم من نحكي وما حد كاف يسكتنا
حلوة تلعب لعب رقبة تستاهل خلتي بتشرب الجسم وتحتلني بالكامل بالعشق ماكو ترى ممنوع يا عالم العشق له للسهر من خلق للنايم قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي يا قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي
Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, chop on a nigga, turn to a sprinter. Hey, bitches on my dick, tell 'em give me one minute, mama. Hey, Macarena, aight. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, chop on a nigga, turn to a sprinter. Hey, bitches on my dick, tell 'em give me one minute, mama. Hey, Macarena, aight. Hey, Macarena, aight. Hey, Macarena, aight. Hey, Macarena, aight. Hey.
DJ Dariush Malmir
حبيبي في ايدك ها شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات ليك قلبي تسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضرب لك بالتعظيم هاي حبيبي في ايدك هاي شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات
وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين دلع دلع دلع كل الحلوين دلع كل الحلوين شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نسهرش الا مع الناس الناس الغاليين ونعيش اجمل سهرايه بالصحبه الحلوه كفايه ونسيب السهره الحلوه دي ونروح على فين صح صح صح صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين دلع دلع دلع كل الحلوين اه كل
دوستان شما شنونده این میکس هم از دیجی داریوشمان میرست كراميلا السكسي ليدي فهديتك يا بيبي على بوسة العجيبة مش عاجبها اتيكيتي رحت تقدمت لها اتاري بدها بالله يا حبيبي بدها لحم وكباب ما بتاكل مركز الا عش ونشبه والله وعلي الجيري حلوه وبدها تديري سكسي ليلي بدها عروس بالمانيني والله وعلي الجيري حلوه وبدها تديري سكسي ليلي بدها عروس بالمانيني الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا أشهد بالله يا بابا ما شفت سواه جرح الحبيب علاش صعيب واش علي فيه منهوق علي واشهد بالله ما عشقت السوى ونجيك يا سيدي مش ما في ايدي والنار في قلبي ظهرك وايدي ظهرك وايدي الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا نجيك نزور يا بابا
DJ Darius Malmir
عايز احب انا مش فاضي زعلانه مني وده العادي فباخدها على الهادي يا بت انت مراتي اتقابلنا افترقنا اشتغلنا انشغلنا عامله دوشه عامله ازمه انت طالق لو تكرر الكلام ده Baby, just move to the tempo. Super no tengo tiempo. I'm trying to get to the end zone. I cannot wait till your friends gone. We gon' be litty from night to the morning. Cruising Dubai in my new Austin Martin. You say that you got a man, but baby, I'm way more important. Let's go, baby, come and get a taste of the nana. If your man wanna talk, no habla. I got the grata, and I ain't scared to let it off. That's word to my mama. I'm a G-A-N-G-S-T-A. Shawty fell in love, she will never be the same. Girl, you need a man with some moolah, moolah, and you Super Psycho gon' give it to ya. Everybody put your hands up.
حاجة مش واصلة لك خليني اوضحها لك في شغل في كاش في اغاني في افلام مفيش وقت عشان افضلك Let's go.
انا ماشي فوق جدول بقى فوق عايزك تشوفني تعملي تسمعي تعالي حفلتي على
لا تجيب اكتر من دقيقة بشوف لك حل وطريقة ما اقدر استغنى عنك وهذه الحقيقة أكذب أكتر من دقيقة شوف لك حل وطريقة أقدر أستغنى عنك وهذه الحقيقة واحيانا ريح يا ناري عينك ظلت سهرانة وقلبك نار وهو العانة والله اخذت الخيانة يا ناري احيانا ريح عيني والله سهراني قلبي نار والعالي والله حب الخيالي هذا الليل الليل هذا الليل الليل هذا الليل الليل هذا الليل الليل وياك احس طعم السعادة من أين لك هذا اي طمع بحبك شوية زيادة وياك أحس طعم السعادة من أين لك هذا أما بحبك شوية زيادة وأحيانا ريح يا ناري عيني ظلت سهرانة وقلبي نار وهو العانة والله أخاف من الخيانة يا ناري يا ناري عيني والله سهراني قلبي نار والعالي والله حب الخيالي
جايك وراح يهري خليك سما فوق فوق واترك القاع بس للقاع هد اعصابك خليك ذوق واشرب لك شاي ونعناع جايين بنفس الاشراع قاعدة على العرش وجيشي الذراع اجلود لحد النخاع وانا بعدام وهو باع طرشوله طر طر طرشوله يبغاها شر شر DJ Dariush Malvi wins.
لو اسمي مرمر يفزوله نجيب اذا اغتر برشوله هلا والله
جايكم وراح يهنا
الجي جايكم وراح يهري اوه يلا يا يبا منك عشرتك خذها معاك ايش فيك وجاك تبيها عراك بس لا تنسى تجيب ربعك وياك بيني وبينك براك سألني يجيك ضراك انا سواق علي الطلاق محتار وبنفس الوقت انت اخاك اي يبا اي حجي في غمة الذوق والرقة هذا اللوني حقي لا بقلي بس انا خق انا يبا انا الاصلي ولصالحك تصير خصمي يلا يا تروح اقري جي جايكم راح يهري
دوستان اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش تعال اشبحك حب اشبحك دلال تعال تعال يا بني الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال اريد اقول لك اني قبل عليك واريد اشرد بيك تروح ما اخليك تعال تعال تعال ويل ويل شلون انام واني موتني الغرام روحي متخبر عليك هواي تعرف احساسي شنو شنو خطول وكلش حلو واني متخبل عليك هواي تعال شبعك حب شبعك دلال دلا تعال يا ابن الحلال حلا بس لك منطي مجال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال واريد اشوف فيك
تعال احبك احب احب احب
فيا يخليك ده انا عايش ليك ولعينيك يا عمري بارك الله عليك ليا يخليك ده انا عايش ليك ولعينيك يا عمري انت اللي بتمنى واديني بقولها ما بغيتش نضيع الدنيا بلا بيك يا عمري انت اللي بتمنى واديني بقولها ما بغيتش نضيع الدنيا بلا بيك يا عمري يا علام الله اللي بقلبي انا والله والله فرحان ألف في بلاد عشان حبي وأجيله لو في أبعد مكان يا علم الله باللي في قلبي أنا والله والله فرحان ونمشي بلاد عشان حبي وامشي لو في ابعد مكان وتجيب بلاد كيفك وتجيب ولاد كيفك وانت تولد بيبه ودي يا بكاء وانا نطبع تيفك وانت تطبع تيفي وما انت لا في دارك وتجيب بلاد كيفك وتجيب ولاد كيفك وانت تولد بيبه ودي يا بكاء وانا نطبع تيفك وانت تطبع تيفي وما انت لا في دارك
خيبلو مشتاق لك وينك مو قلبي وقف خيبلو بس رد علي مو وجهي لون الخطاف جنك نمت نوم الهنا هاي الحب شو مختفي محتاج لك حاجة هوا مشتاق لك قلب الوفي قلب الوفي قلب الوفي Why did you hurt me? You go.
وين حضنك عني صار Why did you leave me? You go.
انت ما يغاني نار I'm lost in her without you.
وين حضنك عني صار I need you to love me. Gang, gang, it's a Middle Eastern thing. Bang, body built like a million bucks. Let me back, back, back that thing. Smoke a shisha on private jets. Driving Benz, throwing money on a gems. حبيبي ما اريد بعد حس. حبيبي ممنوع اي لمس. عمري يلا عد لف لف. Woo! الو الو لا تخابر.
دوستان شما شنونده این میکس از دیجی داریوش هست
احلم وانا نايم احلم وانا صاحي وعيش ارتاحي والفقر انطر وساعات بركب بطلة وحركات وانا ماشي عليك وبصرف في كاشات ومعايا فلوس يا مصري ودولارات غير اللبس الغالي على الشماعة انا عندي في جراشين العربية بفلوسي انا هركب طيارات مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير
الفلوس تحضر هاتلي من الاخضر الفلوس بتضر دلعوني اكتر الكل مسيطر يومي يتغير الدنيا بعيشها بس الافضل كله يتحير لما احضر كله بيوسع ايوه انا الافضل مليونير مليونير بكره هبقى مليونير مليونير مليونير بكره هبقى مليونير انا انا بني بسكر وكنت لكن عايزك تحضر قلبي هصرف واتدلع هنا واضيع اصل الشياكه هنا لعبتي انا على وضعي وخافي من طبعي انا زن اوي اوي لكن واتقمش على الهادي يا زغادي مش هفضل اقلع وعلى الماني ماني هتشوفي وادروش صح صح كده انا سينيوريتا هلف العالم والخريطه ايوه انا صعبه انا مش بسيطه قطه cute لكن عنيده I'm a winner, I'm a winner, any game I'm a winner. Hey sugar, hey sugar, don't mess with the armor. You play with the joker, you fall forever. Ha! You fall forever. مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير
Si بسكوتة يا مقرمشة يا بنتي ده انتي قطة مخربشة أموت فيكي وانتي مفرفشة منعكشة قاعدة جوه قلبي مربعة انتي لوحدك مربعة
Mal Remix.
لو هتسأل عنهم أقول ما كانوا صحابي صحاب كتير صحاب أونطة باعوني أب أول محطة مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطة علمت غلط عملت علامة مش انت طرزة دي حرامة كلمة صحاب بقت قديمة أنا شفت غدر منهم ياما انا المظلوم مليان هموم انا جوايا احزان بالكوم مش لاقي صاحب علي قد صاحب من اللي شفته بقيت مصدوم صاحب اونطه ان صاحب بقت قديمه صاحب كتير صاحب اونطه باعوني اب اول محطه مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطه علمت على صاحبك علامه مش انت كان زي الحرامه كلمه صحاب بقت قديمه انا شفت غدر منهم ياما اللي فاكره ظهري لي قلبي ظهري كلام علي خلاص تعبت وجبت اخري حرام عليكوا ده كتير عليا صحاب كتير صحاب اونطه باعوني اب اول محطه مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطه علمت على صاحبي علامه
وضحك علي الناس عود جرحتني وقولهم اجل الباب ودمعة على خده وريت اجرح بكلمات واطلع اطرده ابعد شكول وبقنبل وتحمل بيت الشام يعجبوك يحبوك مؤنس لك وانت الفوق
بحكي يضل لك وبقندل وتحمل
اللي يعجبوك ما يحبوك مو نزلوك وانت الفوق اسولف علي اشكال لحب السوالف لا تعتقد غرقان من المطره خايف اني بعد مليت تجرحني وانسى قلبي اختلف مو ذاك اللي تعرفه نفسه اسولف علي اشكال لعب السوالف ولا تعتقد غرقان للمطره خايف اني بعد مليت تجرحني وانسى قلب اختلف وذاك تعرفه نفسه على الهم ما اندم ولا اهتم من الفراق ليش اصبر على المر لا افكر ولا اشتاق
دوستان اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش وانت الفار تبي مني ايش تبي ما تقولي ايش تبي لك بابا شجاك سابيني سابيني تبي ما تقولي ايش تبي لك بابا شجاك سابيني سابيني مو بيا خنت وتنساني ردت ما حنا متت بالي والنبي ليش تبي ايش تبي ما تقولي ايش تبي لك ماما شجاك سابيني سابيني راح العب لعب وكل شوي احب ادري انت شكو صاير عصبي ايش تبي ما تقول ايش تبي لك ماما شجاك لك ماما شجاك ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك
مسروق حبك ملاني بالشوق والحلا شوفه ولا تدوق جنن الحليوة مسروق قلبي مسروق حبك ملاني بالشوق والحلا شوفه ولا DJ Darius جنن Malvi Remix.
الحليوة حافد عقلي وحناني شيبني قبل اواني وعيوني مكتوبة النوم لجل عين وصراني يا عدت قلبي عدت عدت قلبي احسابك يا حبيب يشهد ربي عدت قلبي عدت قلبي احسابك يا حبيب يشهد ربي معذور قلبي معذور مجبور يعشق مجبور بالغصب والله وبالزور حبه ساكن فيه
انا في قلبي تلقى بنسوق الدنيا عنا عنا ولا لينا تلقى وطريقنا ما فيهش زن زن عالسكه كنا واحنا اللي قلنا عنده اللي نادي خايفين قولوا لنا حالا دخولنا بنسى عن هادي هادي هادي هادي هادي. انا فيراري اسمعني يا ابني انا قعدت هدي وحالا وقت الاخره زن زن زن انا فيراري اسمعني يا ابني انا قعدت هدي وحالا وقت الاخره زن زن زن انا فيراري
بنشوفه من وراك
اسال عيلتك اسال عيلتك اسال عيلتك اسال عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك من يومي واخد قراري هفرد جناحاتي بكره هركب فيراري وهكون من الاساطير وحلفت لا يعرفوني وهغني ويسمعوني ويكون لي في كل شارع صوره بالحجم الكبير ندور على البداية ولا تزعل على اللي راح واللي يقول لك DJ Darius كفاية Mali رد عليه Remix.
بالنجاح طوبة اتحدفت بيها اكبر وقف عليها شمسك أول ما تطلع هتلاقي التلج ساح من تحت الصفر بدأت سرقت طلعت طفيت النجوم أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا ما فرقش معايا الهجوم لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك اسأل عيلتك تقول لك
بنشوفه من وراك
اسال عيلتك اسال عيلتك اسال عيلتك اسال عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك الو وينك يبا ايش دعوة انا فيولو كافي البحرين تعال اشرب قهوة ايوه تعال اضحك شوي وقند الراس نزل لك اي شي خذ لك كركرة كلها على الحساب آه، ايه عايش حياتي سفرة الاسبوع الجاي كل براشي وياك لا تحاتي خرخش الخرجة روح اي بلدة تخلي شي في البال ترى ما تعيش الا مرة واحدة اسمعني يا الخال يولو يولو يبا يولو You only live once يلا يلا قولو يولو يولو يلا يولو فالين هالليلة لو بروحنا في يولو
اقول لك شيء انا هالسنه يبا ناويل في العالم من صدقي هي في شغلات ببالي بخاطري عليها راسم ما ما ما ما ماكو مستحيل المليون جاي بالطريق شوفني بين النجوم كف عليك دايما جاي بالعيد بدق قرض واخذ موتر دوستان خيال اسپانسر این قسمت از برنامه بلاد المره بوديها رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش